الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربنا جل جلاله للعالمين رحمة فعلمنا بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة وخصه ربنا بجوامع الكلم فاختصر له الكلام الكثير في كلمة اللهم صل عليه صلاة وسلاما تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله لم يبق بيننا وبين رمضان إلا أيام تعد على الأصابع وقبيل أن أبدأ فيما نويت الكلام عنه أحب أن أنبه إخوتي إلى نصيحة مهمة قلت لإخوانكم في خطبة الجمعة الماضية إن رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد من لم يجتهد في الطاعة في رجب وفي شعبان فلن يجد حلاوة الطاعة في رمضان رمضان شهر الحصاد حصاد طاعة اجتهدنا فيها في رجب وشعبان اللي مش من ناوي اللي مش ناوي من دلوقتي يجتهد في عبادة الصيام سيدخل عليه رمضان وهو يعاني من شدة الصيام أما الذي اجتهد في الصيام في رجب وشعبان سيصوم في رمضان بمنتهى السهولة واليسر ذلك لأن الصوم أصبح له عادة احنا بعد رمضان يا أخواننا بنصوم الست من شوال بمنتهى السهولة صح؟ وفي ناس بتبدأ على طول من تاني يوم العيد صح؟ حتى اللي بيفطر فينا تلاقي كده في يوم العيد الأكل قدامه أصناف وألوان وشهوته في الطعام شديدة ولا ضعيفة ضعيفة يقول لك ماليش نفس كأني صايم لقمة تشبعه فاللي يجتهد في الصيام في رجب وشعبان هيصوم رمضان وهو مستريح خلاص واللي يجتهد في القيام طول العام ويجتهد أكثر وأكثر في رجب وشعبان سيصلي القيام وهو مرتاح الناس اللي بتتململ من القيام في رمضان وتنفخ وتزعق للمشايخ ولازم نص جزء وزودت آيتين ليه بيحاسبك بالآية ده مش معتاد على القيام أصلا ما اجتهدش في القيام قبل رمضان فتعبان متململ إنما اللي بيجتهد في القيام في غير رمضان يأتي عليه رمضان فيقوم تلذذا فأنا مش عايزك تقف في الصف في القيام تلاقي الإمام بيمر على آية فيها شيء من عذاب الله أو فيها شيء من فضل الله فيبكي ويبكي الناس من ورائه وأنت ترى نفسك قاسي القلب جامد العين أصلك ما دخلتش معسكر تدريب للقيام قبل قيام رمضان فين عقبال ما عينك تدمع دمعة يكون المفتي يقول بكرة العيد ده آخر رمضان بقى انت لسه فاكر هتثاب لكن الأول أحسن وأفضل فاجتهدوا يا عباد الله في طاعة الله في شعبان سيما في عبادة الصيام لأن النبي كان يصوم أكثر شعبان تقول عائشة رضي الله عنها والحديث رواه الشيخان رواه البخاري عفوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وكان يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل النبي كان بيصوم شعبان كله هكذا قالت عائشة طب معنى كله من كلام عائشة يعني بيصوم الثلاثين يوم لا كله يعني إيه؟ أكثره أكثره قال الحافظ في الفتح وكله يعني أكثره قال ابن المبارك وفي كلام العرب أن المرأة إذا صام أكثر الشهر قال صمت الشهر نصام حاجة وعشرين يوم طب الفهم ده ابن حجر وابن المبارك أتيا به من أين؟ من كلام عائشة أيضا صلى على المصطفى الإمام مسلم روى في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت النبي استكمل صيام شهر إلا رمضان ولك عمري ما شفت النبي صام شهر على بعضه كامل إلا إيه رمضان يبقى كلامها الثاني ده بين المجمل في كلامها الايه الأول طب ليه النبي كان بيجتهد في الصيام في شعبان اشمعنى يعني سيدنا النبي هو اللي هيرد عليك معلش لازم الكلام ده نكرره روى النسائي في السنن والحديث حسن صحيح صححه الشيخ الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر يعني سوى رمضان ما تصوم من شعبان ليه يعني قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه ترفع فيه أعمال العباد فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم اللهم صل على محمد وكأن الاجتهاد في شهر شعبان في الصيام لعلتين العلة الأولى أنه شهر الناس بتغفل عنه وقد علم كل عاقل أن العبادة في وقت غفلة الناس أجرها مضاعف جدا ولذلك كانت أفضل الصلوات الخمس صلاة إيه؟ الفجر والعشاء ليه؟ من وقت بيغفل الناس الفجر كله نام بيشخر والعشاء سيما زمان كله كان بيبقى نايم ولذلك كان الدعاء بين أذان الظهر والإقامة مجاب مش معنى الظهر بالذات يعني وإن كانت هناك أحاديث أخرى أوسع من ذلك إن وقت الظهر ده اللي بيتغدى اللي في شغله اللي في المدرسة اللي في كذا وقت غفلة ولذلك بشر النبي المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقت غفلة ولذلك قال أيضا عبادة في الهرج كهجرة إلي أو كهجرة معي يعني إيه الهرج وقت غفلة الناس كثرة الفتن فالناس كلها زي ما قلت لإخوانكم في الخطبة الناس كلها ملتفة حوالين التلفزيون قاعدة على القهاوي بتتابع ماتش آه، ايه ألمانيا ولا البرازيل ولا مش عارف اسبانيا وكل شويه اه يجعروا اه وانت قاعد فاتح المصحف بتقرا كلام ربنا اجرك مضاعف ولا لا الكره الارضيه في جلها غافله عنك يا الله وانا اقرا كلامك عشرات عشرات مين مئات الملايين غفلوا وأنا منتبه أدعو أسبح أحمد أقرأ قرآن أه، أقيم الليل أي عبادة يبقى العبادة في شعبان أجرها مضاعف ليه يا أستاذ لأنها عبادة في وقت إيه غفلة الناس دي العلة الأولى اللي كان النبي عشانها بيجتهد في الصيام في شعبان العلة الثانية إن الشهر ده بيرفع فيه تقرير سنوي عن أعمال العباد لرب العالمين وربنا غني عنه إنما يتخذ بعضنا شهداء على بعض خد بالك كل يوم في تقريرين بيرفعها إلى ملك الملوك عنك وكل أسبوع في تقرير أسبوعي يرفع للملك وكل سنة في تقرير إيه؟ سنوي التقريرين اليومي اليومي اليوميين امتى وقت صلاة الفجر ووقت صلاة ايه العصر الله احنا معانا ملائكة بقى يتعاقبون فينا بالليل والنهار الوردية الأولى تستلمك من الفجر لحد العصر الوردية الثانية تاخدك من العصر لحد الفجر وربنا يسألهم على أي شيء تركتم عبدي كيف تركتم عبدي يا رب جئناه وهو يصلي وتركناه وهو يصلي حاجة تفرح يا رب جئناه وهو بيصلي الفجر في المسجد جماعة وسبناه وهو بيصلي العصر في أول وقته في المسجد جماعة حاجة تشرف الثاني بقى جئناه وهو على الإنترنت يشاهد المواقع الإباحية وتركناه وهو يتابع التمثيلية حاجة عار جناله وهو بيلعب قمار على القهوة شيش بيش ودول يك جناله وهو مولع سجارة سوبر وسبناه وهو مولع واحدة كيلوباترا عايزين عايزين نت- عايزين نتفوق عايزين نعمل حاجة تشرفنا وكل جمعة في تقرير بقى ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل وكل سنة ترفع أعمال العباد في شهر شعبان امتى في شهر شعبان امتى الله أعلم 15 شعبان هذا كلام ليس عليه دليل لا يوجد أي حديث في فضل النصف من شعبان سوى حديث واحد في فضل ليلة النصف من شعبان ملوش دعوة برفع أعمال العباد كل ما تسمعون من أحاديث في فضل النصف من شعبان باطلة إلا حديث واحد حد عارفه قول أنا بإني هسيب موضوعي واشتغل في شعبان ولا طولت قول جميل حديث واحد رواه ابن ماجه وحسنه وصححه الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن المشرك ده ما يطمعش في المغفرة ما يطمعش في رحمة الآخرة طب ممكن يرحم في الدنيا المشرك ما ممكن إنما رحمة الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما لهم نار في الآخرة طيب المشرك ملوش في المغفرة نصيب طبعا ياخدها من عند الصنم اللي عبده ولا البقرة اللي عبدها ولا النبي اللي عبده ولا الولي اللي عبده ملوش حاجة عند ربنا قال تعالى ولقد أوحي إليك يعني يا محمد اللهم صل عليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني من الرسل والأنبياء لئن أشركت ها، ليحبطن عملك قالكش حاجة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا مين هم يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا طيب في نفس السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد يشرك ملوش يبقى ربنا يغفر لجميع الخلق إلا لمشرك ومشاحن مشاحن يعني ايه ها مخاصم مقاطع عمه متخانق مع خاله مقاطع اخوه مزعله جوزها مزعل حماته آذي جاره آذي زميله مخاصم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وايه ويده والمؤمن من أمنه الناس ده كلام النبي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا المسلم مسلم تأذيني ازاي ده انا بقول لك ما تأذيش المسلمين وانا مكسوف لان ده امر مفروغ منه ده انا لازم اقول لك حب للمسلمين ما تحبه لنفسك مش كف عن الاذى لا حب لهم اللي بتحبه لنفسك واثرهم ان استطعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم... لا يؤمن أحدكم عفوا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أحد صحيحة قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه طيب سؤال كمان معلش عشان ال- الأسئلة دي بتكتر ما حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام أو ليلته بقيام الجواب هذه من البدع إنما لو صمنا 13 و14 و15 من شعبان فهذه هي السنة في كل شهر بتكلم عن واحد نايم بيشخر ف يوم النصف من شعبان قال لك هصومه دي بدعه لا يخصص إنها معلوم من السنة صيام 13 و14 و15 من كل إيه؟ شهر عربي طيب ما حكم قيام ليلة النصف من شعبان بدعة لأنه تخصيص بلا مخصص لا يا عم أنا متعود بقيم الليل على طول فقمت لا بأس أنا بتكلم على إيه التخصيص طيب ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان الجواب من كانت عادته الصيام فليصم حتى بعد النصف الثاني من شعبان لكن لا يتقدمن رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان عليه صيام قضاء أو كفارة أو نذر أو نحو هذا هذا هو الأولى طيب واحد بدأ يصوم من أول شعبان يكف عن الصيام بعد النصف من شعبان واضح يا إخواني طيب هل هناك بدع في شهر شعبان أيوة والله ما أنا مكمل بقى خلاص الدرس راح كده صلى على المصطفى النهاردة ليلة شعبان خليها شعبان النهاردة ما هي البدع في شهر شعبان واحد تخصيص صيام النصف أو قيام ليلة النصف اثنين اجتماع الناس في المساجد ليلة النصف من شعبان يقول لك هنحيي ليلة النصف يجيبوا واحد يقعدوه على الدكة وقرأ لنا يا مولانا وبعدين ده يتكلم والنصف من شعبان وتحويل القبلة ومش عارف ايه مفيش دليل صريح صحيح على ان تحويل القبلة كان في النصف من شعبان مفيش دليل على كده فبتخص الليلة دي بمجلس علم وإحياء وكل ليه لكن لو احنا عندنا درس زي درس السبت ده صادف ليلة النصف من شعبان اجي الدرس ولا اقعد اجي واكمل عادي انا بتكلم على اللي بيخص الليلة دي هي كسائر الليالي طيب ايه كمان من بدع الناس في شهر شعبان ما يسمونه صلاة الرغائب صلي كام ركعة كده بالليل قال المقدسي ولم يعرف الناس صلاة الرغائب حتى جاء ابن أبي الحمراء إلى بيت المقدس فصلى فصلى بعضهم من خلفه فاجتمع الناس من خلفه فجاء في نفس الموعد من العام القابل وصلى فاجتمع الناس على هذه البدعة مش حاجة ما سطر غاية بدعة أيضا من بدع الناس في شهر شعبان ما يسمونه بصلاة الألفية إيه صلاة الألفية دي؟ قد ممكن واحد يقول لك الكلام ده ما نعرفوش احمد الله ان المساجد طهرت من ذلك بفضل الله ثم بجهد العلماء احمد ربنا انك وجدت في بيئه نقيه الى حد ما من بعض البدع لكن الى الان هذه البدع موجوده في الريف وفي كثير من بلاد الاسلام موجوده صلاه الالفيه ايه الصلاه الالفيه دي يقول لك هنصلي 100 ركعه بين المغرب والعشاء أنا مش عارف إزاي يصلي 100 ركعة بين المغرب والعشاء ده لو قرأ الفاتحة في كل ركعة قراءة كده عدلة مش هيلحق مش كده هم بيصلوا على طريقة إيه الله أكبر ولا الضالين الله أكبر سمع الله لا لا كده ما دول بيصلوا دول بيهرجوا وبعدين اتسمت الألفية ليه قال لك هي كام ركعة 100 جميل هنقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة الإخلاص 10 مرات يبقى 10 في 100 بكام بألف عشان كده اتسمت ايه الألفية بدعة ومن البدع الغريبة الحمقاء الرعناء الغبية سامحوني أنا بتغاظ على المبتدعة ممكن تلاقي شديد كده من زعلي هذه حرقة للدين غيرة على الدين يقول لك في شعبان دعاء المحو والإثبات الشيخ يلم الناس في نصف من شعبان بعد العشاء هنصلي ركعتين بنية ثلث العمر يدوها اتنين واتنين بنية ساعة الرزق اتنين واتنين بنية واتنين إلى آخر وبعدين يلا بقى في آخر ركعة هنقنط وندعو بدعاء المحو والإثبات إيه المحو والإثبات ده؟ الشيخ يقول في الدعاء اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحها واكتبني من السعداء اشتبها يا رب طب يا أبا الجهل وأم الجهل وأخو الجهل وعلك الجهل هو أم الكتاب في محو اللوح المحفوظ فيه محو ها؟ لا والله رفعت الأقلام وجفت الصحف اللوح المحفوظ ده خلاص ليس فيه محو ما أثبت فيه لا يمحو إنما في محو إثبات فين في صحيفة الملك يعني عمرك في صحيفة ملك الموت ستين سنة وبعدين انت رجل وصول للرحم والنبي بشر واصل الرحم بالزيادة في العمر فعند وصولك إلى الستين يستأذن ملك الموت رب العالمين في قبض روحك فيقول له ربنا أمهله عشرين بقت تمانين خد بالك العشرين اللي زادوا دول هو من الأصل مكتوب في اللوح كام عمرك تمانين فلا محو ولا إثبات فين فلا محو في أم الكتاب بل المحو فين صحيفة المال فهو الغبي يقول له إيه إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحوه هو في لجنة النقراشي هو في كنترول وزارة التربية والتعليم هو في محكمة زنانيري ده رب العالمين اللوح المحفوظ ليس فيه محو فهذه أيضا من البدع الحمقاء الرعناء التي يرتكبها الناس في شهر شعبان يا عباد الله أعمالنا ترفع إلى الله في هذا الشهر يمكن يكون عملنا هيرفع الليلة دي ما نعرفش إمتى يمكن يكون رفع يمكن يكون هيرفع بعد يومين ثلاثة أسبوع جمعة عايزين نختم عملنا السنوي في هذا العام بعمل مشرف لعل الله يطلع إلى خاتمة العمل فيغفر لنا ما كان في العام من خطأ وزلل ونبينا قال إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم عايزين نجتهد في الطاعة الصيام الذكر القرآن دروس العلم الدعوة إلى الله عايزين نجتهد في اجتناب الحرام عايزين نجتهد في اجتناب الحرام أي واحد له ذنب يعتريه يتوب إلى الله منه ويسأل ربه السداد والرشاد والثبات اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولك يا ربنا خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصير آمين نفسح المجال للأسئلة أنا جاي ونبى أتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب لكن الموضوع طول وأنا اتأخرت فضل قد إيه على العشاء يا أخوان عشر دقايق يا دوب جميل أخ يسأل ما معنى التقوى وعن فرق بين التقوى والخشية التقوى عرفها علي رضي الله عنه بقوله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل الذي يقنع ويرضى ويعمل بالقرآن والسنة ويخاف ربه ويراقبه هذا تقي وقال ابن مسعود بل التقوى هي أن يطاع رب العالمين فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فالإنسان الشاكر لأنعم الله الإنسان اللي لسانه رطب بذكر الله الإنسان اللي بيجتهد جدا في طاعة الله هذا هو التقي والتقوى هي أن تجعل بعملك الصالح بينك وبين عذاب الله وقاية والتقوى رتب الله عليها من الأجر الشيء العظيم تريد النجاة من النار نعم اتق الله قال تعالى وإن منكم إلا واردها حتى الرسل كله هيرد النار يعد من عليه وأول من يجتاز الصراط من رسول الله محمد والرسل جميعهم عند أوله يقولون اللهم سلم سلم النبي عدى خلاص الله أكبر يجتمع الناس على أبواب الجنة يريدون الدخول ولا يفتح لأحد حتى يقعقع رسول الله حلق أبواب الجنة فيقول خازنها من؟ يقول محمد رسول الله يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك فتفتح أبواب الجنة النبي يدخل ها؟ لا يدخلنا احنا اللهم اجعلنا منهم يا رب يدخل أهل الجنة هو رايح فين؟ رايح فين؟ هو مشغول بيك طب ما كفاية بقى يا رسول الله 23 سنة ده انت اتضربت وشتموك وقتلوا أهلك وقطعوهم وخدوا فلوسك وكادوا يقتلوك مرات كفاية بقى ده انت تعبت قوي في الدنيا مفيش حد تعب في الدنيا زي النبي أبدا محدش خاف من أجل دينه زي النبي خالص كفاية بقى ادخل استريح لا مشغول بك حتى في الآخرة لسه ليه مهمة يروح يلاقي واحد عند الميزان حسناته استوت مع سيئاته فيشفع له يوديك جنة واحد واحد ما شاء عند الصلاة تلاقيه عند الحوض بيسقيك عند آه، الميزان بيشفع لك بل يشفع لأقوام ذهبت بهم الملائكة إلى النار فيخلصهم منهم إيه ده إيه النبي العظيم ده اللهم صل على محمد طب رجل هذا فعله أفلا يحب هو أنت بتحب الناس ليه أي حد أي حد تحبه بتحبه لسببين اسمع مني الكلام ده غالي مش هتلاقيه بره كتير صلي على المصطفى أي حد أنت بتحبه بتحبه لسببين لمنة له عليك أو لكمال فيه صح فكر في أي حد بتحبه أي حد تحبه لمنة له عليك نتكلم عن الحب المكتسب مش الحب الفطري حب الأب لابنه لا دي حاجة تانية لمنة له عليك عمل معايا واجب له علي أيادي طوقني بجميل صح طب في إنسان له منة عليك زي النبي محمد والله ما في ولا أبوك ولا أمك حتى ولا أبوي ولا أبوك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ده النبي ده يعرف مصلحتك عن نفسك أنصح أرحم بك من نفسك هو نفسه منا قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يا سلام شوف النبي تعب ازاي عشان يصل يصل الينا هذا الدين ازاي اتضرب في الطائف ودمه نزف ازاي حتى صلى الجزور على ظهره ويصبر عشان الدين ده يوصل لنا ازاي قطعوا عمه قدامه ازاي دمه نزف في احد من راسه ومن فمه ومن خديه ازاي ده كله عشان الدين يجي لنا له منن علينا يبقى بنحب النبي لمنة له عليه اثنين لكمال فيه الناس تحب الكريم النبي أكرم كريم من البشر على رأس أهل الكرم من البشر من؟ محمد الناس تحب الرجل الشجاع أشجع البشر مين؟ النبي محمد الناس تحب الحيي أشد الناس حياء من؟ النبي محمد الناس تحب عف اللسان أكتر إنسان مهذب مين النبي محمد الناس تحب شوف كل صفة طيبة الرأس فيها من رسول الله محمد يعني على مستوى البشر أكمل ولد آدم من النبي محمد يا سلام تقرأ عن عفو النبي عفو عند المقدرة تذهل تقرأ عن كرم النبي تدهش تأتيه امرأة كما روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي وقالت يا رسول الله هذه ثياب أحبوك بها جايب له عباية أو جلبية جديدة هات اتفضل فأعجب بها ولبسها وهو محتاج لها وبعدين قعد من الصحابة كده واحد قال له ما أجملها اكسونيها يا رسول الله أنا بستحلفك بالله لو انت ما عندكش هدوم خالص كل هدومك قديمه ومرقعه ومقطعه وبعدين واحد جا كان في السعوديه جاب لك جلابيه هديه هي دي الحاجه الوحيده اللي عندك ينفع تتلبس قمت لبستها كده وجيت تصلي العشاء ابو واحد قال لك يا جميله قوي يا اخي ما تديها لي تعمل ايه هتديله في اسنانه قال له يا اخي ما عنديش غيرها يا اخي يا اخي ارحمني شويه يا أخي والكحكة في إيد اليتيم عجبة مش كده قولوا ما أجملها اكسونيها قال فنعم إذن وما سئل عن شيء يملكه إلا وبذله راح دخل البيت قلع الجلابية الجديدة ولبس الجلابية المرقعة وراح عشان يديها له في الفترة دي الصحابة وبخوا الصحابي ده قالوا قد لبسها وهو محتاج لها وقد علمت أنه لا يسأل عن شيء إلا وبذله قال والله ما أردت هذا هذه الثياب إلا لكي أتكفن فيها وقد مست جلد رسول الله تقرأ في العفو تجد النبي يا الله في الكرم في الحياء في الرأفة في الرحمة في الشجاعة كل صفة طيبة اذكر أي صفة طيبة أضرب لك أمثال من تقدم النبي فيها ومن تصدر النبي فيها صلى الله عليه وسلم يبقى التقوى لها ثمرات واحد تنجي من النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها إيه؟ جثية اللهم اجعلنا من المتقين يا رب عايز الجنة اتق الله إن المتقين في جنات ونهر عايز فلوس وسعة وخروج من كل غم اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله هناك فهو حسبه يعني كافيه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عايز الأجر يعظم اتق الله يعظم لك ربك أجرا تقعد تتتبع الثمرات اللي ربنا رتبها على التقوى تلاقي فيها خير الدنيا والآخرة لماذا عند رؤية أي شخصية نصرانية في المنام يقال إنه نصرة لماذا؟ أين صاحب السؤال؟ أنا مش فاهم فين صاحب السؤال؟ قول يا ابني ما تتكسفش ها؟ طيب يبدو يبدو أن هذا السؤال جاء من عالم الجن فأنا أحيلك إلى عفرقوش ابن برطقوش يجاوبك عليه طلع مش عايز تسأل سؤال غلط فغلط وايه معنى مش فاهم معناه ها خلاص تبعت لنا ورقه ثانيه توضح ايه المراد يا شيخ معايا طفله مريضه احتاج الى مال لاكشف عليها احيل هذه الورقه لاخواننا في اداره المسجد اذا كان حد منهم موجود حدش موجود يبقى امين المسجد فيه الغنى والكفاية إن شاء الله لأن المساجد المفروض يعني ما أعرفش الكلام ده عندكم ولا لأ بقى في بحث الحالات المستحقة مش كل من بعث لي ورقة أسلم وأنا أسلم بالصدق لصاحبة السؤال إحنا لا نح... إحنا بنحسن الظن بالمسلمين بس لازم الناس أصحاب الفضل يتحروا أين يجعلون أموالهم من يصلح لي من يص من يصح علي من النساء أن أسلم عليه يدا بيد يجوز أن تصافح النساء المحرمات عليك تحريما أبديا الأم وإن علت يعني الأم والجدة وجدة الأم كلهن أمهات الأخوات البنات بنات الأخوات بنات الإخوة الخالات آه ها كل واحدة محرمة عليك تحليل أبدا حماتك أمك بالرضاع أختك بالرضاع وهلم جرب يبقى تصافح المحرمات عليك تحريما أبديا من المسلمات إن غير المسلمة ما دامت على الشرك فهي محرمة عليك برضه وإن كان تحريمها مؤقت بسبب الكفر فلو آمنت جاز لك أن تتزوج منها أنا أتكلم على غير الكتابية لأنه يصح أن تتزوج من الكتابية بشروط فصلت فيها كثيرا طب مرات خالي لا مرات عمي لا مرات أخويا لا لا مرات جاري ثلاثة لا كلهن محرمات عليك تحريم أبدي ولا مؤقت مؤقت طب فيها ايه يعني لما احط ايدي في ايد زميلتي في الشغل يعني واسلم عليه فيها ايه فيها ان ده حرام حرام اه النبي قال حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له الحديث رواه الطبراني والحديث اسناده جيد واشهر من ان يذكر يا عم ربك رب قلوب اقول لك بطل دجل بقى بطل القرع بتاع مصر القرع المصري ده ربك رب قلوب واعمال هو انت قلبك اطهر من قلب النبي النبي قال اني لا اصافح النساء ونهانا عن مصافحه النساء الاجنبيات هتزكي نفسك لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بس على ما الاقي واحد لابس لي عمة دورين مطمطمة والمذيعة تعالي يا بنت مش فيها حاجة تعالي يا راجل استحي استحي على شيبتك استحي المرأة لو عجوز برضه ما ينفعش لا يجوز إلا لضرورة يعني واحدة عجوزة بتعدي الشارع هات إيدك يا حاج لا إشكال راكب قطر واحدة عجوزة مش عارفة تطلع هات إيدك يا ست الله الضرورات تبيح إيه المحظورة أنا بتكلم على في غير ضرورة لا في حالات يقول ما الدكتور ينفع يكشف على المريضة عند الحاجة يعني هي تمد إيديها أقول لها يا حاجة الإسلام يعتبر الجوهرة محدش يمسك إلا اللي يحل له ذلك وأنا لا يحل لي ذلك خد بالك خليك لطيف يعني في الرد هتزعل تزعل أهم حاجة ربنا ما يغضبش عليك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثم ندعو فمن فعل فقد وجبت له شفاعة النبي يبقى نجتهد في هذا آه، قدر الطاقة سائل يسأل ما هو الأصح أن نصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر أم اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر ولماذا السنة أن نصلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر ركعتين والله أعلم لحديث عائشة وإن كان ابن عمر رضي الله عنهم قد خالفها وقال قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين وكلام عائشة رضي الله عنها مقدم في هذا على كلام ابن عمر لأنها رأت ما لم يره ابن عمر والمثبت قوله مقدم على النافي النبي كان بيصلي قبل الظهر أربعة إزاي؟ اثنين في البيت واثنين في الجامع فابن عمر قال اللي شافه وستنا عائشة قالت ايه؟ اللي شافته واثنين بعد الظهر مثنى مثنى والله أعلم هل الاستحمام في الشرب يصح سواء كان لل- للنظافة أو لرفع الجنابة مع إمكانية توصيل المياه إلى الأعضاء مباشرة دون أن تمر في البداية على الشرط مع العلم أن هذه المياه بعد مرورها على الأعضاء سوف تمر على الشرط ثم تنزل إلى الأرض سؤال الشرط يجوز يجوز يجوز يجوز واحد بيغتسل حتى غسل جنابه هو لابس شورت الشورت ابتل بالماء والماء وصل الى الاعضاء والميه بتنزل بتاخذ النجاسه او بتاخذ الاشياء وتنزل لا باس لا اشكال ان شاء الله ها؟ دي قضيته بقى اه بيسالني سؤال محدد دي قضيته قد يكون أريد معرفة اسم كتاب فقه سهل هات كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي وهو من علماء الأزهر المحترمين ومن طلبة الشيخ الألباني أو هات كتاب صحيح فقه السنة لسيد سالم أبو مالك دول من أسهل كتب الفقه من أسهل كتب الفقه وعايز بقى تترقى أو ممكن أقول لك عشر أسماء بس ابدأ بده لأن برضه من من من عدم التوفيق إن تبدأ دراسة الفقه في كتاب كبير فيه مسائل فما تفهمش حاجة تحتار يعني ما ينفعش واحد لسه هيتعلم فقه اقول له خد المحلل ابن حزم انت فين من ابن حزم اتعلم الجرأة على العلماء ما هي مش بتاعك ده خد المغني لابن قدامه هتتعقد فلازم كده تبدأ بصغار المسائل قبل كبارها ودي كتب سهلة تقول لك المسألة والدليل على طول إذا ذهبت لصلاة الجمعة في مسجد بعيد بيقولوا لي النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد وأنا قصدي خطبة الجمعة فهل ذ- في ذلك بأس؟ لا بأس والبأس كله في قول الذين يخذلونك عن ذلك الناس مش فاهمة حاجة زي واحد بيقول النبي وده حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين ده حديث صحيح لا حبل مربوط من عمودين كده قال ما هذا قالوا حبل لزوجتك زينب إذا فطرت عن العبادة تعلقت به شوف يا شوف جهاد الصحابة في الصلاة بتصلي قيام ليل لما تحس ان رجلها مش شايلاها تعمل ايه تتعلق في الحبل ده قال ده الراجل بقى اللي- الجاهل اللي بيروي الحديث بيغ- بجهل قال فقال رسول الله حلوة هو النبي قال ايه قال حلوه هو قرأها ايه حلوة يا حلاوتك جهل عميم برضه الراجل اللي قال لك اللي كانش بيحلق خالص يوم الجمعه حلاق الشعر ولا اي حاجه يوم الجمعه يا عم ما تحلق قال لا النبي نهى عن الحلاقه يوم الجمعه ازاي يا عم قال روى ابو داود في سننه والحديث صحيح قال قال عبد الله بن عمرو نهى رسول الله عن الحلق يوم الجمعه الحديث اصله ايه نهى نبينا عن الحلق يوم الجمعه يعني الدرس أو صلاة صلاة الجمعة ليس من السنة فبدل الحلق سماه إيه؟ الح... يعني الحلقين يقفلوا يوم الجمعة جهل جهل ولذلك أنا قلت وبقول لازم تطلب العلم على إيد شيخ لا تأخذ العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي فأخونا اللي رايح سمع خطبة جمعة مثلا للشيخ فلان مثلا في الجيزة أو للشيخ عل- علان مثلا في بنها عالم هو عارف انه هيستفيد منه هيطلع من الجمعة كده قلبه حي هيطلع بحاجة أم رايح له هل هذا شد الرحال للمسجد أم للعلم للعلم هل يجوز شد الرحال للعلم يجوز ده يجوز ويجوز ويجوز ده سيدنا موسى سافر وقطع البحار والفيافي عشان يلتقي بالعالم الرباني الخضر ويتعلم منه مسائل فده شد رحال فين للعلم مش للجامع انما شد الرحال بنيه الصلاه في المساجد لا يجوز الا الى ايه المسجد الحرام ومسجد النبي والاقصى ليه لان اجل الصلاه هناك ايه مضاعف بس بعد يقول لك هروح اصلي الجمعه بكره في الحسين اشمعنى ايه يعني ايه مسجد الحسين يفتري عن مسجدك اللي هنا بل هذا المسجد افضل الثواب الصلاه هناك بكام زي هنا فلا يجوز شد الرحل للمسجد عشان تاخد ثواب صلاه هناك لا الا الثلاثه دول انما طلب العلم لا باس وانا بقول ما تصلوش في المساجد اللي فيها اضرحه وده معروف آه، تقدم لخطبتي شاب ملتزم ولكنه عصبي جدا وأمه مسيطرة عليه جدا ولا يحترم الناس ما قالتش جدا فأنا على حافة الجنون كيف يكون ملتزم جدا ويعامل الناس معاملة سيئة ويرفع صوته على أمه وعلى الناس هل أوافق عليه أم لا يا بنتي انت مش ملاحظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وايه وخلقه فزوجوه ليه قال خلقه بعد الدين مع ان اي حد عنده دين من الدين ان يكون عنده ايه اخلاق قال لك لا ما هو ده اللي بيسميه العلماء ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص كأن من أهم الأمور في الدين الأخلاق صح النبي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين أطولكم لحية بالمتر هي يعني أكثركم ثوبا أحفظكم للقرآن أفصحكم لسانا أطولكم يعني أكرمكم يدا أكثركم صياما أكثركم قياما أكثركم جهادا أبدا والله بل قال إيه أحاسنكم أخلاق ربنا لما حب يمدح النبي هل مدحه بعلمه هل مدحه بجهاده النبي حارب في 29 غزوة شاف الموت مدحه بإيه لا بدعوته ولا بعلمه ولا بجهاده ولا ولا مدحه بخلقه قال وإنك لعلى خلق عظيم قلت كتير بقى كل عبادة ربنا أمر بيها من أعظم ثمرتها أن تهدينا إلى الخلق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المفروض المصلي ده مؤدب ويقول لي ده ما صلاش بقى نمام مغتاب سباب طعن لعن بذيء ايه يا عم انت بتصلي يا حاج فين اثر الصلاه فيك آه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كل عباده كده بل قالها النبي صراحه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فيا بنت طالما اخلاقه زي الزفت كده الرجال سواه كثير وبقول لكل أخ ملتزم بقول لكل مسلم مصلي ما شاء الله وشه منور كده في زبيبة في دماغه له لحية معروف إن راجل صالح بقول له اتق الله في دينك ما تكرهش الناس في دين ربنا بأخلاقك السيئة اتق الله الناس بيبصوا لنا بعدسات مكبرة الناس بيشوفوا الصغائر بتاعتنا كبائر الناس بتراقب حتى أنفسنا فلازم نتقي الله وناخد بالنا وبقول اللي بينتقدونا هو احنا ملائكة هو احنا رسل هو احنا مش زيكم بنغلط المعصوم من رسول الله محمد رجل بيقول متزوج من ستة أشهر ولم يدخل على زوجته لغير سبب طبي وكلما أراد أن يقضي الوتر شعر بضيق في الصدر واختناق وكذا وكذا وزوجته كذلك نعمل إيه؟ عليك بالدعاء فلا يملك تفريج الكربات إلا رب الأرض والسماوات دعاء وفي دعاء تفريج الكروب اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره توضى وتوب إلى الله وانت ساجد ادعي بالدعاء ده وبعدين ادخل بيتك على ذكر واخرج على ذكر وبعدين اقرأ سورة البقرة لوحدك وهي تقرأها لوحدها البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام وبعدين لو في سبب طبي روح للدكتور وشوف لو ما فيش الزم الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وربنا سيفرج إن شاء الله ولو أتيت كما قال بعض المتأخرين من السلف ببعض ورق السدر السدر اللي عند العطار اللي هو النبع سبع ورقات وتدقها بين حجرين تدقها تكسرها زي ما انت عايز تفركها تحطها على ماء وتدني فمك من الماء وتقرأ الفاتحة والمعوذات والكرسي وخواتيم البقرة ثم تشرب وتغتسل مرارا فأسأل الله أن يرفع عنك وهذا قال به بعض علماء السلف إيه حكم شراء جهاز كمبيوتر بالتقسيط من البنك هسأل هتشتري إزاي والله البنك شارى أجهزة كمبيوتر شاري عشرين ألف جهاز البنك اشتراهم بقوا عنده في مخازنه وعمل إعلان أنا أبيع أجهزة كمبيوتر بالتقسيط رحت له يا بنك هتبيع الجهاز ده بكام قال لي ببيعه كاش ب 1000 مثلا ببيعه كاش ب 5000 مثلا وقسط ب 6000 كل شهر كام 100 جنيه طيب لو اتأخرت عن سداد الشهر يقول لي هم برضو الستة مفيش حاجة البيع بالطريقة دي حرام ولا حلال حلال حتى لو البنك ربوي البنك ربوي في ناحية وهنا البيع ايه شرعي واضح مش كل المعاملات في البنك حرام نعمل عليها اكس كده ينفع موظف يقبض من البنك ينفع واحد مع... مع- على المعاشات قال له خد فلوسك من البوسطه او البنك ينفع يبقى المعامله دي حلال مش كله اكس كده واخد بالك طيب لا البنك ما قاليش كده قال لي روح اشتري من المعرض وتعالى ادفع لي يعني بقوا ثلاثه مش اثنين لا بلاش هذه معامله ربويه قال لي آه انا هبيع لك بالقسط بس لو اتاخرت القسط هيزيد ده شرط يفسد العقد ما ينفعش فلو هيبيع لك بسعر واحد كاش او تقسيط بعدما يحوز السلعه عنده تبقى بتاعته هو وما يشترطش عليا اذا اتاخرت يقعد يزود وتبقى فوائد بقى وفوائد مركبه اذا فعل كما قلت عن الصوره الاولى فلا باس في لعب ابعد وأنا بقول الأولى في كل حال ابعد ابعد قال رسول الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة خليك في في طمأنينة والله أعلم يعني بهذه الطريقة أكون قد أتيت على آخر أسئلة أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا إخواننا اللي بيتابعوا معانا الدروس مستمرة إن شاء الله يوم الاثنين القادم في مسجد مرفق المياه وخطبة الجمعة القادمة هناك إن شاء الله تعالى أما موضوع رمضان فإحنا بنرتب هنشوف هنعمل إيه السنة دي معاكم في رمضان أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما نقول